ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية وهو موضوع من موضوعات باب الزواج وما يتعلق به من أحكام ألا وهو تعدد الزوجات الحكمة من تعدد الزوجات تكلمنا في الدروس الماضية عن المهر وعن الزواج كيف يكون والخطبة وما يتعلق بها من أحكام وحق الزوج وحق الزوجة وفي هذه الليلة المباركة حديثنا عن الحكمة من تعدد الزوجات يجوز للرجل المسلم أن يعدد بين زوجاته فلا يجمع أكثر من أربعة نساء في وقت واحد وهذا جائز لك بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة الله عز وجل قال في سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا السؤال الأول طبيعي الله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى انت لازم تعرف أن هناك فارق بين كلمة قسط وكلمة قسط القسط بفتح القاف هو الظلم والقسط بكسر القاف هو العدل ومنه قول الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب قاسطون القاف مفتوحة ولا مكسورة مفتوح قا القاسطون يعني الظالمون إنما القسط بكسر القاف هو العدل ربنا يقول وزنوا بالقي قي قاف مكسورة ايه وزنوا بالقسطاس ها المستقيم أي نعم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الله إيه علاقة اليتامى بالزواج ربنا بيقول لي لو انت خفت انك تعدل مع اليتامى اتجوز من النساء الطيب يعني الحلال مثنى وثلاث يعني أو ثلاث ورباع يعني أو رباع ما علاقة تعدد الزوجات باليتامى لو إنسان جاهل ونظر في الآية يقول لك إيه ده أكيد في حاجة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما علاقة صدر الآية بعجز الآية أقول لك ما هو لو حضرتك عرفت سبب نزول الآية لبطل عجبك إذا عرف السبب ها بطل العجب ولذلك أنا قلت القرآن له علوم يقول لك علوم القرآن أحكام التجويد علم يخدم القرآن أسباب النزول علم يخدم القرآن الناسخ والمنسوخ علم يخدم القرآن فأنت لو عرفت سبب نزول الآية لبطل عجبك طيب وهي الآية دي نزلت ليه عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال قلت لعائشة تبقى خالته ستنا عائشة أخت أسماء قلت لعائشة ما معنى هذه الآية قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها إلا أنه يريد نكاحها بأدنى من صداقها ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها فأنزل الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني ايه يعني انت ليك ابن عم مات مثلا وترك بنت تركها قبل سن البلوغ لا لها خال ولا لها اخ ولا لها عم ولا لها جد انت اللي فاضل لها من العصبه مين اللي بقى وصي عليها ابن عم ابوها ابن خال ابوها ابن عمة ابوها الوصي انت بترعاها البنت كبرت قدامك ترعرع- ترعرعت صارت انثى كاملة ناضجة جميلة رغبت فيها لمالها ولجمالها فربنا بيقول لك لو انت هتتجوزي وهتظلمها مش هتقسط معاها تقوم تعطيها صداق المثل واحدة في سنها وفي جمالها وفي مالها وفي شرفها او هتعاملها معاملة ظالمة مش بالقسط بلاش منها النساء سواها كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء ها مثنى وثلاثة ورباع وضحت يا عم الحاج فهمت علاقة صدر الآية بعجز الآية إيه طب صلوا على رسول الله بقى صلى الله عليه وسلم طيب هل معنى هذا أن هذه الآية حرمت زواج الوصي من اليتيمة التي يرعاها الجواب لا للوصي أن يتزوج من اليتيمة التي يرعاها إن كانت تحل له بشرط أن يعاملها بإيه بالقسط يعني بإيه بالعدل ولا يظلمها طيب الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فانكحوا فعل ايه ده امر والاصل في فعل الامر ايه الوجوب والالزام ما لم يصرفه صارف الله يعني انا واجب علي اتزوج مثنى او ثلاث او رباع وان خفت اني ما عدلش يبقى اكتفي بواحده او ما ملكت يميني ايوه اهل الظاهر قالوا هذا قالوا النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية ربنا قال فانكحوا وده فعل أمر يفيد إيه الوجوب والإلزام وإحنا قلنا إن النكاح الزواج يعني ممكن أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مندوب وأحيانا يكون حرام صح متى يكون الزواج حرام إذا كان الإنسان عاجز عن أداء الحقوق الزوجية ولو واحد تزوج واحدة وهو عاجز جنسيا ولم يخبرها بعيبه تطلق منه بعده وتأخذ جميع حقها كاملا ده زواجه حرام يصارحها بداية فإن رضيت أن تعيش معه تخدمه وينفق عليها هذا شأنها أي نعم يبقى النكاح مش على طول واجب أحيانا بيكون حرام وأحيانا بيكون واجب واجب على مين على إنسان قادر قدرة بدنية ومالية ويميل كل الميل للنساء طب وانت مش عايز تتجوز ليه الله انت تميل بشدة للنساء وعندك فلوس وعندك عافية لو ما تجوزش ده هيزني يبقى زواج ده ايه واجب فإذا فرط فهو آثم أي نعم الجمهور قالوا الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب صلوا على رسول الله سؤال كمان ربنا قال ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أنا عايز أقف مع كلمة ما فانكحوا إيه ما طاب لكم من النساء لماذا قال ربنا ما طاب لكم من النساء مع أن ماذا حرف لغير العاقل لغير العاقل طب دي امرأة إنسان الآية كانت تيجي بقى فانكحوا من طاب لكم من النساء لأن من نخاطب به الايه العاقل وما لغير ايه العاقل تعرف ترد على السؤال ده السؤال ده لوحده بخمسة وسبعين قرش صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لازم تعرف حضرتك ان في حاجة عندنا اسمها عرف اللغة وحاجة عندنا اسمها أصل اللغة ممكن تجد كلمة هي في عرف اللغة مدح وفي أصل اللغة شتم زي كلمة فنان واحد عمل لك مثلا شغلة تقول له يا سلام يا ابني فنان ايديك دي تتلف في حرير فنان ينشكح قوي وينبسط قوي لان كلمة فنان في عرف اللغة مدح انت عارف فنان اصل معناها ايه حمار مخطط يعني تقول انت حمار وهو منشكح قوي طبعا انت قصد المعنى الطيب فحاجة عندنا اسمها عرف لغة وحاجة اسمها أصل لغة في كلام عندنا أصل شتيمة لكن في عرف اللغة مات وكلام عندنا في عرف اللغة شتيمة لكن في أصل اللغة مات في كلام كثير قلناه قبل كده مش عايزين نقعد نعيد ونزيد ما أصلها لغير العاقل لكن أحيانا يعبر بها كذلك عن العاقل من الأصل أنها نتحدث بها عن العاقل لكن أحيانا نتحدث بها عن غير العاقل يبقى ما ومن والحروف عموما تتعاقب يعني ده ممكن يجي مطرح ده وده يعمل بعمل ده زي ايه اقرأوا ياسين على موتاكم اولا ده حديث ضعيف لكن على هنا بمعنى ايه بعد الموت لا على هنا بمعنى عند يعني ساعة ايه الاحتضار يبقى شوف على جاءت بمعنى عند فرعون لما قال للسحرة اللي أسلموا لأصلبنكم ها في جذوع النخل في يعني ايه جوه جوه ها فين الحاج محمد في البيت يعني فين جوه ها طب هو معقول فرعون يعني هيشق النخلة اتنين ويحط الراجل جواه وبعدين يقفل عليه لا ده قصده ايه على جذوع النخل هربطكم على الجذوع هربطك في النخلة يعني على النخلة صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يقول والسماء وما بناه من اللي بنى السماء ربنا يقول وما يعبر عن نفسه بما الله والسماء وما بناها ويقول ولا أنتم عابدون ما أعبد يقول النبي يقول لهم انتوا مش تعبدوا مش تعبدوني تعبدوا ربنا تعبر عن ربنا بما لغير, لغير العقل ما احنا قلنا تتعاقب ما احيانا تيجي مطرح من ومن ومن احيانا تأتي مطرح ايه ما وده في عرف اللغة ماشي قال ربنا في سورة النور وهو يتحدث عن الخلق فمنهم من يمشي على بطنه من يمشي على بطنه فمنهم من الله من دي للعاقل أصلا من يمشي على بطنه الزواحف يبقى الخطاب عنها بمن اللي هي للعاقل ما احنا قلنا تتعاقب اسمع الآية فمنهم من من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين أما يمشي أنا وانت بقى من ماشي ماشي ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يبقى هنا من جاءت مكان إيه ما يبقى من وما تتعاقب أدي أدي أدي رد على السؤال في رد تاني أجمل قالوا خد بالك ما لغير العاقل صح ده في أصل اللغة وبرضه ما تقع للسؤال عن الصفات والنعوت يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد ما هنا تتكلم عن مين صفة ربنا نعت ربنا والسماء وما بناها ما هنا تتكلم عن ايه قدرة ربنا النعت الصفة اي نعم الآية التي بقى فانكحوا ما طاب لكم من النساء طب ليه ما قالتش فانكحوا ما شئتم من النساء قالت ايه ما طاب لكم لما قالتش ما شئتم الجواب ما طاب لكم يعني يعني الطيب اللي هو الايه الحلال الله هو انت ينفع تتجوز اي امرأة من النساء مش احنا اتكلمنا عن المحرمات ازاي تيجي فانكحوا ما شئتم مش بمزاجك ما طاب اللي ربنا احلهولك مش في محرمات بالنسب الام وان عالت الاخوات العمات الخالات مش قلنا الكلام ده وفي محرمات بالرضاعة إذا واحدة رضعتك خمس رضعات في زمن الرضاعة بقت أمك وعيالها أخواتك وأخواتها بقوا خالاتك وأخوات جوزها بقوا عماتك ويحرم من الرضاع ما يحرم من إيه النسب احنا الكلام ده قلناه كله وفي محرمات بالمصاهرة ينفع تتجوز حماتك الله ينفع تتجوز اخت مراتك ومراتك لسه على ذمتك ما ينفعش ينفع تجمع بين الاختين بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها ما ينفعش ينفع تتجوز بوذية ما ينفعش لأنها كافرة الله ينفع تتجوز ما هو ربنا قال ولا أمة مؤمنة خير من ها مشركة ولو إيه أعجبتكم يعني مش بمزاجك وعشان كده قالت إيه ما طاب يعني ما حل ما أحله لك من الله سبحانه وتعالى انكحوا الطيبات من النساء يعني الحلائل لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ها مثنى وثلاثة ورباع آه صلى على رسول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما قالش من البنات ما قالش من الإناث امتى نسمي البنت من النساء اما تتجوز امتى يطلق على الانثى امرأة ها آه في بعض الناس يقول لك كلمة امرأة كلمة شتيمة يعني ولما واحد يكون بيجي يقول لها انت مرأة مع ان كلمة مرة وامرأة كلمة عربية فصيحة وتلاقي معظم مشايخنا في السعودية يقول لك قالت المرة وذهبت المرة يقول لك كده في الخطبة وفي الدارس ما مرة يعني امرأة امتى بقى نسمي الأنثى امرأة اما تتجوز اه الناس فاهمين اما تتجوز لا إذا بلغت مبلغ الإناث فهي امرأة بلغت تبقى امرأة فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من بلغت إيه الحلم من بلغت الحلم من النساء طبعا كلمة نساء حد فيكم يعرف يجيب لي مفردها ها نساء مفردها ايه امرأة لا مفرد لها من جنسها طب وجمع امرأة نساء نسوة ماشي أي نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيه بقى يا حبيبي مثنى ها وثلاثة ها ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يبقى الأصل في الزواج الإفراد أم التعدد ها التعدد هو الأصل شوف الآية جاية ازاي أما تحب تتجوز جوز اتنين أو تلاتة أو أربعة إذا خفت إنك ما تعدلش واحدة يبقى الأصل في الزواج الإفراد أم التعدد التعدد والله الأصل في الزواج التعدد والاستثناء هو الإفراد فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد ده الاستثناء ولذلك ايه معظم الصحابة اللي بيكون كل الصحابة تتعب لما اقول لك هات لي صحابة تجوز واحدة فقط تعرف تجيب لي كله بيتجوز بالاربعة اربعة كله كله وممكن الاربعة يموتوا في حياته ويتجوز اربعة كمان ها سبحان الله العظيم الاصل في الزواج التعدد الجماعة الروافض الجهلة روافض يعني الشيعة بعض فرق الشيعة مش كلهم عشان يبقى منصفين قالوا الراجل ينفع يتجوز تسعة من النساء تسعة وقت واحد ازاي قالوا ما تقرأوا الآية معانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ها مثل و واو حرف عطف يعني زائد ثلاث يبقى خمس و رباع يبقى كم تسعة قال لكم في السنة النبي جمع بين كم امرأة تسعة احنا مع القرآن والسنة يا ولد انت يا عالم زمانك لا يا حبيبي الواو هنا بمعنى أو زي ما ربنا تكلم عن الذين آمنوا بسيدنا يونس بعدما عاد بعدما خرج من بطن الحوت قال أنه آمن به مئة, مئة ألف أو يزيدون أو للتشكيك أو يعني واه مئة ألف ويزيدون للتكثير أقول لك في كم واحد في الجامع تقول له يا يجي مية وزيادة ها عشان تضخم العدد فأو تيجي مطرح وأول وأو تأتي مطرح أو يبقى إيه يبقى في ملايين من الناس يتزوجون من واحد وعشرات الملايين يتزوجون من أربعة وآحاد الملايين يتزوجون من ثلاثة ومئات الألوف يتزوجون من اثنتين كلام واضح يبقى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ويعني ايه أو ثلاث أو ويعني رباع ويعني أو برضو مثنى وثلاث وإيه رباع صلى على رسول الله وبعدين السنة يا أخي النبي لما نزلت هذه الآيات كان في ناس من الصحابة معهم عشرة من النساء والله العظيم أخرج مالك في موطئه والنسائي والدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارق سائرهن يبقى السنة وضحت إن الآية يبقى مثنى والثلاث ورباع يعني ما تزودش عن إيه عن أربعة وإلا في شأن النبي محمد النبي يعني له خصوصيات من خصوصياته أنه يجمع بين أكثر من إيه من أربع نساء صلى الله عليه وسلم أي نعم صلوا على رسول الله طيب الحكمة من تعدد الزوجات ايه بقى الحكمة من تعدد الزوجات اولا انت عارف النهاردة اللي بيتجوز واحدة على مراته كأنه عمل جريمة ويجيبوه في التمثيليات وفي الافلام وكان في برامج زمان بتاعت مشاكل كده بتيجي وتبعت للمذيعة ويتجوز عليا و... ويجيبوا واحدة بقى بتاعت علم نفس ولا واحدة صحفية ولا واحدة بتاعة مصطبة وازاي مش عارف ايه وبتاع الله في حين يصوروا الراجل الداعر الفاجر البصباص الهجاص انه ولد وبطل وليه بطولة مطلقة في الفيلم حاجة غريبة حتى الناس على مستوى الناس لو انا قلت كتير قوي لو واحدة قالت لأمها زوجي اكتشفت انه ماشي مع واحدة تقول لها اتجوزها تقول لها لا هو مش بتاع جواز هو ماشي معها بس تقول لها ولا يهمك يا عبيط مش بيلف يلف واخر الليل بيجيلك عادي ابوك الله يفحمه كان كده عادي عادي لو قالت لها بقى زوجي تزوج عليا محاكم والدنيا تقوم ولا تقعد ايه يا اخوانا احنا بنصفق للحرام ونحارب الحلال ما هذا الاجرام المانع ان الراجل عنده فلوس وعنده قدرة بدنية وعنده خلق ودين يتجوز اثنين وثلاثة واربعة المانع الله هل هذا يعيبه ده احنا المفروض نشكره لانه بيحل لنا مشكلة انا قلت مصر فيها تسعة مليون عانس تسعة مليون عانس فاللهم زوج بنات المسلمين يا رب اللهم آمين إحدى الصحفيات امرأة عندها دلوقتي جي 75 سنة المرشحة نفسها رئيس جمهورية عارفينها طبعا آه ليه يعني عجوز حيزبون آه بتقول لك زواج الرجل بأكثر من واحدة حرام حرام يا سلام فجبتها منين يا ست جبتها منين قالت من القرآن ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أهو لا بكلامك بالقرآن وهي قاعدة من غير حجاب ولا ما في القرآن كل المؤمنين في القرآن يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هم ما يجوش للقرآن إلا لما يكون عندهم هوى ما هو ربنا وصف المنافقين بذلك في القرآن فقال وإن يكن لهم الحق ها يأتوا إليه مذعنين وهم معهمش حق دي جهلة وفهم القرآن غلط هو العدل اللي محدش يقدر يعدل فيه بين زوجاته حتى النبي محمد نفسه هو ايه ميل القلب العاطفة ولن تحاسب عليك لأنك أصلا لا تملك قلبك النبي كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك وتملك اللي هو إيه قلبي قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء فدي ما أقدرش أعدل فيها ومش بإيديا وربنا مش هيحاسبني عليها لكن اللي ربنا يحاسبنا عليه العدل في الأمور المادية ودي أقدر أعملها أبيت عند دي ليلة ودي ليلة أجيب لدي كيلو فاكهة ودي كيلو فاكهة لدي فستان ولدي فستان كيلو لحمة هنا وكيلو لحمة هنا تقدر ولا ما تقدرش تقدر إن شاء الله تقدر إن شاء الله أي نعم ده أنت حتى على مستوى أولادك بالله عليك ما فيش عيل من عيالك كده قلبك ميله سنة عن بقية العيال بصراحة كلهم معزة واحدة ماشي وكلهم بتحبهم صح بس في واحد كده متغندر عليك كده وتحبه حبتين اه في في احنا قلنا قالوا للأعرابي من أحب أبناءك إليك قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع فتحس كده ان قلبك ميال لعيل شوية ممكن يكون أرخم عيل وأرزل عيل طلع لأبوه هيجيبه من بره وانت بتموت فيه ومش بإيديك ومش هتتحاسب على كده لو كنت بتعدل بين عيالك بقى بتجيب لي ده مصروف ده مصروف ده جلبية ده جلبية ده مش عارف ايه ده ايه خلاص القلوب دي بين اصبعين من اصابع مين الرحمن يقلبها كيفما شاء فهؤلاء الاغبياء لا يفهمون القرآن ويريدون هدم القرآن بالقرآن سبحان الله العظيم وبعدين الست الصحفية العجوز الحيزبون دي بتقول برضو ايه تقول لك طب ليه الراجل يعدد بين النساء والمرأة ما تعددش بين الرجال شمعنا يعني الراجل يتجوز اتنين وتلاتة واربعة ماشي طب ما المرأة بقى من حقها تجمع بين رجلين وثلاثة واربعة احنا مش في عصر المساواة ينفع قالت الكلام ده الواد صحفي ام قال لها هي مش صحفية هي كاتبة متخلفة فالصحفي قال لها الله طب ما كده الانساب هتتلخبط الولد اللي يطلع ده يتكتب باسم مين قالت له صعبة يا اخويا نسميه باسم امه يبقى عباس بن فكيهة بدل ما عباس بن فرناس يبقى عباس بن فكيهة صلى على رسول الله ايه الضلال ده ومرة سمعت الشيخ يعقوب ربنا يرفع قدره بيقول ان راجل زوجته تغيبت عن البيت شهور واحنا بنقرأ في الجرائد تقريبا كل اسبوع امرأة قبض عليها بتهمة الجمع بين زوجين وثلاثة واربعة ومستغفلة الاربعة ما اصل راجل لارج عماله خارجه وداخله ولا ولا رايحه فين ولا جايه منين راجل يعني اكس اكس لارج يعني اكبر مقاس في الخيبه المهم ازاي تجمع بين اربع رجاله ولا واحد واخد باله سبحان الله العظيم فالشيخ يعقوب ربنا يرفع قدره قال راجل من دول آه لقى امراته بعد كام شهر من غيابها يتأبطها آخر واحد ما أنجزها وماشي بيه قال له أقف دي مراتي انت مين قال له مراتك ومرات أنا كمان قال له الله خرب عقلك مراتك ومراتي طب والعيال يا ابني قال له بص أنا بحب البنات سمي البنات على اسمي والصبيان على اسمك يلا يلا آه قسمة ضيزة يعني ايه ظالمة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أعداء الإسلام والأغبياء من جهلة المسلمين يصورون تعدد الزوجات على أنه جريمة في حين تخرج قوانين وضعية لتجيز بعض صور من الزنا بطريقة أو بأخرى زي المسمى بالزواج العرف يقول لك ما نعترفش بالزواج بس نطلق منه الله طب قول نفسخ العقد لأنه باطل كيف تطلق لا طلاق إلا من عقد زواج صحيح فالتفوا على المسألة ولذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية ده اتقال الكلام ده من فمها ونشر في الجرائد من سنتين أو ثلاث سنين قالت في 17% من بنات الجامعات تزوجن زواجا عرفيا يعني وقعنا في الدعارة الزنا الله طب ما يتجوزوا زواج على سنة الله وعلى سنة رسوله وتبقى زوجة تانية في النور ايه المشكلة او زوجة ثالثة او رابعة ايه المشكلة ده خرجت قوانين تحرم الزواج في تركيا وتونس في تركيا في تركيا اللي يتجوز على مراته يتسجن في تونس اللي يتجوز على مراته يتسجن يجني بألف واحدة في تركيا عادي النساء هناك في مواخير للدعارة تعرض فيها الفتيات في الفترين فعلا فعلا ضعر ماشي فحر حرية شخصية تتجوز على مراتك تخالف بقى قوانين أتاتورك العلمانية لا لا لا تتحبس ومع الأسف تونس سارت على الضرب حتى أنه قبض مرة على رجل في بيت امرأة غير زوجته الأولى تزوجها وتكتم على الأمر وساقوه إلى المحكمة إن قال زوجتي هيتسجن فالتهمة أنت إزاي تخالف القوانين وتتجوز على مراتك قال لهم دي مش مراتي دي عشيقتي دي عشيقتي احنا اسفين خالص برأنا المتهم من جريمة الزواج للمرة الثانية احنا اسفين اتفضل ارجع لها تحب نوصلك يلا ما هذه المأساة اعداء الاسلام يقولون لنا نحن لا نتزوج الا بواحدة وانتوا تتجوزوا اربعة وثلاثة واثنين احنا احسن منكم بنتجوز بواحدة نقول صدقتم أنتم تتزوجون بواحدة وتزنون بألف واحدة هو أوروبا فيها إيه أمريكا فيها إيه ها الدعارة في الشوارع في شوارع معروفة ومناطق وأحياء معروفة ده الخيبة حتى طالت بعض بلاد المسلمين ده في شوارع معروفة وأحياء معروفة تستطيع انك تعرف في العراق حي ايه في لبنان حي ايه في كذا حي ايه مش كده ولا ايه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه هم بيجوزوا واحدة بس بس بيزنوا بألف ها يا راجل يا راجل ده الراجل في اوروبا وفي امريكا يبقى عارف ان مراته تصادق فلان ويمكن يوصلها له وانا قرأت في احدى الجرائد عندنا في مصر خبر كده القبض على شبكة تبادل الزوجات ايه ده في مصر والله نشر في الجرائد والله نشر في الجرائد دي فيلا في حي راقي الناس راقيين في الخيبة حياتهم كلها بره عايزين يلاقوا الأوضاع دي بالتمام والكمال هن بيعملوا ايه كل جمعة يعني كل ليلة جمعة كل واحد يجيب زوجته في أبها زينة ويسهروا في فيلا يشربوا ويسرمحوا ويعربدوا وبعدين كل رجل يأخذ أي امرأة شاء وكل امرأة تنطلق مع أي رجل شاءت إلى غرفة جانبية في الفيلا وتمارس الدعاء عاد يبدلوا لكسر الملل عادي لله وإنا إليه راجعون ما هذا فالجماعة بتوع أوروبا وأمريكا يقول لك المسلمين بيتجوزوا اثنين وثلاثة وأربعة شهوانيين بشكل يا طب والله لو شهوانيين أهو في الحلال إنما أنتوا بتتجوزوا واحدة وبتزنوا بألف واحدة ده في في أوروبا وأمريكا زنا محارم زنا محارم راجل يجامع أخته يجامع بنته ونسب مش واحدة ولا نسب بمئات الألوف نسب بمئات الألوف وتقارير تصدر عنهم مفيش وقت نقعد نعد أي نعم وبعدين الأنبياء اللي هم أمنوا بيهم أنبياء بني إسرائيل منهم بنص التوراة العهد القديم من تزوج بمئة امرأة سيدنا سليمان جوز بمئة وداود عليه السلام تزوج بألف كان عنده ألف امرأة 300 من الزوجات و700 من الإماء والسراري ملك الله وسيدنا إبراهيم بنص العهد القديم اتجوز أربعة أشهرهما هاجر وإيه وصار في امرأة اسمها قطور كانت من العرب ها فأنبياءكم اللي انتوا بتؤمنوا بيهم اتجوزوا أربعة واتجوزوا مية وألف جايين علينا احنا ان الواحد اذا اتجوز اثنين او ثلاثة او اربعة هذا اقصى حد وترمون علينا الحجارة كيف تلقوننا بالحجارة وبيوتكم من زجاج صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حكم تعدد الزوجات ايه تعرف اخي الكريم ان الاسلام جاء مش عشان يكثر من عدد الزوجات ده عشان ايه يحد من عدد الزوجات انا لسه قايل لك غيلان الثقفي كان عنده كام واحدة ست زوجة عشرة النبي قال له خليهم كام اربعة يبقى احنا اكثرنا ولا حدينا حدين كل الامم قبل الامة الاسلام كانوا بيعددوا كده الرومان الفرس البوذيون عبيد البقر عبيد النار ها يعددوا فالاسلام جاء عشان يحدد قال لك لا تتجاوز أبدا عدد أربعة وبشرط وقيد الشرط العدل والقيد القدرة من استطاع منكم إيه الباءة فليتزوج قدرة بدنية ومالية ما عنديش خلاص خلاص عندي بس خايف ما عدلش اكتفي بواحدة أي نعم والسؤال لماذا أباح الإسلام تعدد الزوجات الجواب والله العظيم هذا ما جاء أصلا إلا لمصلحة المرأة تعدد الزوجات أصلا تشريع لمصلحة مين المرأة والله الإسلام يا أخوانا دين واقعي دين واقعي يحل مشاكل الناس أجب عليّ هب أن هناك رجلا شهوانيا لا تكفيه امرأة ما الحل يزني أم يتزوج بأخرى على امرأته ها تزوج بأخرى في النور اديها مهر وصداق وحفل زواج ومسكن يليق بها ونسب شرعي هذه واحده هب أن هناك رجل له زوجة عقيم هو يتمنى الولد وهو صاحب مال يطلقها ويتركها في العراء امرأة ثيب وعقيم من ينكح أم يتزوج عليها من تأتي له بالولد ها أي الحلين أفضل بربك تزوج عليه سبحان الله العظيم هب أن هناك زوجة مريضة لا تملك أن تؤدي حقوق الزوجية مريضة يطلقها ويسيبها مريضة يأخذ خيرها ويتركها بمراضها بندالة ولا يتزوج عليها هو عايز امرأة تحصنه يتزوج عليه هب أنها كبرت انت عارف خصوبة الرجل عمرها أطول من خصوبة المرأة يعني المرأة توصل 40 سنة زوجها يجي يكلمها كلمتين تقول له احنا كبرنا بقى ها انما الراجل يصل لسبعين سنة ويعني عايز يتجوز طب والحل ايه في الراجل ده هي كبرت في السن ها ما عادتش تنفع مريضة يزني ولا نجوز جدك يا عم الحاج هو سبعين سنة جده بقى نجوزه ايه المانع والله لو جدي عنده فلوس وعنده عافية كنت جوزته صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المش ايه المانع يا اخي انت عارف النساء عددهم بالنسبة للرجال قد ايه في مصر النهاردة قدام كل رجل في بعض المحافظات ثلاث نساء في بعض المحافظات قدام كل رجل قد ايه ثلاث نساء لو كل واحد تزوج من واحدة هيتبقى كم اتنين تختار لهم ايه تعيش عانس وهي تشتهي كأنثى أن تجد من يحبها وأن تجد من يعاملها معاملة الزوجة ما هي امرأة وفطرها الله على حب الرجال عايز تبقى زوجة الله تشتهي أن تكون أم يا أخي طيب تعيش تطحنها العنوسة إن كانت شريفة وعفيفة ولا تزني حتى تسكن داعي الشهوة ولا تنتحر دي نشنقها ونستريح ولا تبقى زوجة تانية بالله عليك أي الحلول أفضل ها تبقى زوجة تانية طبعا يا راجل ده هيأتي زمان زي ما النبي قال يصبح لكل خمسين امرأة ها قيم واحد يعني يبقى العدد ايه قيم يعني مسؤول مش زوج انت تتجوز اربعة بس لكن يبقى كل خمسين امرأة مسؤول عنهم راجل واحد طب وبعدين وبعدين ده احنا بنشجع تعدد الزوجات لانه حل لمشكلة, لمشكلة العنوس سبحان الله العظيم وبعدين الزوجة التي ترفض الزواج عليها ماذا تراها فاعلة لو طلقت او مات عنها زوجها وتقدم لها اخر متزوج اترضى ام تعترض والله ترضى واحدة متجوزة جوزها لا أخويا فلان مات هاخد مراته عشان عيالنا يتربوا في حضننا ما هو أحيانا يج... بعض الناس بيتجوزوا كإكرام للمرأة ملوش رغبة فيه هي كامرأة مش عجباه بس كرامة لزوجها كرامة ل... لوالدها بنت راجل صالح فأنا عايز أكرمه أو ما اتجوزه أسطر عليه مراتك تعترض قول لها لو انت مكانها بقى متطلقة او ارملة وعندك قرطة عيال وما جالكيش غير واحد متجوز توافق ولا تعترضي هتوافق طبعا طب كيف تعترضين ضعي نفسك في مكانها ولا تنسي ان المؤمن ينبغي ان يحب لاخيه ما يحب لمين لنفسه من حكم تعدد الزوجات كذلك ان المرأة الواحدة تحيض وتنفس وتمرض إلى غير ذلك من العوائق المانعة من أداء حقوق الزوجية ولو أن الزوج بطبيعته البدنية والنفسية وبعض الرجال هكذا له شهوة كابحة فلا أسلم من أن يتزوج عليه حتى لا يقع في الحرام في فترة العذر وأحيانا تمتد فترة العذر عند المرأة ل 15 يوم وأحيانا بيمتد النفاس ويتصل بالحيض لستين يوم أي نعم يا أخي أنا مش عارف اللي بيحرموا التعدد أو بيطعنوا في التعدد أين هم من غير المسلمين حتى تعرفوا مارتن, مارتن لوثر اللي هو مؤسس المذهب البروتستانتي عند النصارى مارتن لوثر هذا أباح تعدد الزوجات وعملت ألمانيا بهذا بعد الحرب العالمية عندما كثرت النساء وقل الرجال في عام 48 1948 أوصى مؤتمر الشباب في ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة كثرة النساء بعد الحرب العالمية الثانية تقول أستاذة ألمانية في الجامعة إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات وإنني أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح على أن أكون وحدي مع رجل تافه فاشل هذا ليس رأيي وحدي بل رأي جميع النساء في ألمانيا الكلام ده نقلا عن كتاب محاضرات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جمال سبحان الله العظيم سبحان الله غير المسلمين أخذوا بهذا التشريع وهذا من باب قوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يعني الكفار يحتاجوا رغم نفهم أن يعملوا بتشريعات إيه الإسلام هو مش الفاتيكان أجاز مؤخرا الطلاق اللي بقالهم كانوا سنين بيعيبوا علينا رغم أنفهم عملوا بتشريعات الإسلام وهو ربك قال ليظهره على الدين إيه كله أي نعم والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة السؤال الطبيعي ولكن لماذا يميل الناس كل الميل عن التعدد ليه الناس بتتضايق من الكلام ده لو قلت لواحد هتجوز على بنتك يقول لك طلقها ليه الجواب لأننا مع الأسف ما تربناش كويس اه والله العظيم ما تربناش كويس يعني ما تربناش على الإسلام كويس أهالينا أكلونا كويس علمونا كويس سكنونا كويس لبسونا كويس لكن ربونا على الإسلام كويس لا لو تربينا كويس على الإسلام هذا من المسلمات المرأة في السعودية في قطر في الكويت في اليمن المرأة في الجزيرة العربية عموما في فلسطين في الشقعات متجوزة وعارفة أنه هيتجوز عليه ويمكن هي اللي تختار له ويمكن هي اللي تخطب له شيء عادي لأن أمها ها أبوها متجوز عليه وخالتها جوزها متجوز عليه وعمتها ده شيء طبيعي كلام واضح يا اخواني انما احنا هنا ما الكلام ده عندنا خلاص يحارب هذه واحدة الامر الثاني الناس بتميل كل الميل عن تعدد الزوجات ان في الحقيقة في الحقيقة ظهرت نماذج غاية في السوء وعددت وظنت أن التعدد الغرض منه أن يصبح عند الرجل سوق حريم أنا عندي السمرة وعندي البيضة وعندي الشقرة وعندي النحيلة وعندي السمينة سوق حريم لا قادر يعدل ولا قادر ينفق انت متجوزها عشان تشحت عليها سبحان الله العظيم انت متجوز عشان هذه الغريزة وانتهى فين القيد والشرط اللي ربنا امرك بهما العدل والقدرة مفيش يبقى انت ظالم وزواجك ده حرام خالفت امر الله فين القدرة فين العدل مفيش اخذ شقا من الاية ونسى القيد والشرط العدل والقدرة فطعن في الإسلام من خلال فهمه السقيم وتصرفه الغبي إن آفة الناس أنهم يأخذون الأحكام مجزأة حسب الأهواء وحسب الأمزجة وإن آفة الناس أنهم يحكمون على الإسلام من خلال الأشخاص غلط الإسلام حاكم مش محكوم عليه واحد بدقن وحرامي يقول لك آه السنية دول حرامية يا راجل حرام عليك ده اللي غلطان ده اللي في شنك ده اللي غشاش هو ده بيعبر عن الإسلام الإسلام هو اللي يحكم علينا مش نحكم بتصرفات الناس على الإسلام هذه من آفة الناس في هذا الزمن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طب يا شيخنا عرفنا مشروعية تعدد الزوجات والحكمة من تعدد الزوجات وحضرتك رديت على بعض الشبه التي تثار في شأن تعدد الزوجات طب ما هي شروط تعدد الزوجات عايز تتجوز اثنين وثلاثة واربعة نشجعه ونقول ربنا يكرمك يا ابني ويكثر من امثالك طب في شروط لازم تتوافر فيا اه طبعا اولا ان تكون قادرا على العدل بينهن لقوله تعالى فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ها مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا ها فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قلنا العدل في إيه في الأمور المادية يبقى لازم القدرة على العدل بينهم بينهن اثنين القدرة البدنية والمالية القدرة البدنية والمالية لازم يكون بوسعك انك تصرف على كل امرأة وعلى كل اولادها لقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اللي ما يجدش قدرة على النكاح يستعفف يصوم النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم ها الباء فليتزوج قدرة بدنية ومالية طيب ومن لم يستطع ها فعليه الصوم إلا يستعفف حتى يغنيه الله من فضله الشرط الثالث أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن الزواج تحصين انت متجوز بنت الناس عشان تحصنها مش عشان تفتنها وتتركها بالاسابيع والشهور ما ينفعش يعني لسه قايل الحديث النبي قال من استطاع منكم الباء والباء يعني القدره البدنيه والقدره الايه الماليه الشرط الرابع ان تامن على نفسك من الافتتان بهن وتضييع حقوق الله بسببهن مش جوزت لي بقى اتنين قاعد جنبهم خلاص بقيت تصلي في البيت دروس العلم سبتها اجتهادك في الطاعة تركته يبقى انت افتتنت بالمرأة ودتك في ستين دهية ولا تنسى أن الله قال في قرآنه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم احذرها النقطة الأخيرة طيب هل يجوز تفاوت مهور الزوجات وتفاوت ولائم الزوجات أنا اتجوزت أم حسين سنة 67 في النكسة مهرها كان بريزة واتجوزت بقى أم عباس سنة 2005 مهرها 10000 جنيه ده جائز وده لازم أعدل بينهن في المهر لا جائز يجوز تفاوت المهور عندك دليل آه ستنا أم حبيبة زوجة النبي كانت أكبر امرأة خدت مهر مهرها اللي دفعوا النجاشة عن النبي لها كان قد إيه أربعة آلاف دينار ومهور أزواج النبي كانوا إيه أربعمائة درهم يبقى ينفع تفاوت المهور لا بأس وكذلك تفاوت الولائم أي نعم طب سؤال كمان هل يجوز للرجل اللي متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة أن يجمع بينهن في بيت واحد أسألك ماذا تعني بالبيت شقة ولا عمارة عمارة كل واحدة لها شقة بباب مقفول عليه اه ينفع ما هو كل شقة يبقى ك- كل شقة يعني ايه بيت مستقل ينفع لا ينفع أجمع بينهن في شق شقة واحدة الجواب لا يجوز إلا برضا الزوجات ما ينفعش إلا برضا الزوجات ليه لأن طبيعي اجتماع الزوجات في بيت واحد سيوقد نيران الغيرة مش كده هم بعيد عن بعض وبي انت عارف ها فلما يكونوا في بيت واحد بقى شقة واحدة ما ينفعش إلا برضاهم لازم النساء ترضى انظر للقرآن ربنا بيقول النبي ايه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا إيه؟ بيوت النبي بيوت كان عامل لكل واحدة إيه؟ بيت لوحدها بيت مستقل مش تقول أنا عندي شقة أربع عوض ويلا كل امرأة لها غرفة ما ينفعش إلا برضا الزوجات ولا بنصح المرأة ألا ترضى بهذا أنا بقول لها بنصحك ما ترضيش بكده أي نعم طب والقسم بين الزوجات قلنا في الأمور المادية اعدل في الأمور القلبية أنت لا تملك قلبك طب ينفع يعني أنا متجوز اتنين أتفق مع الزوجة الأولى اللي كبرت أنا هجيلك في الأسبوع يومين وهبيت عند التانية خمسة ورضيت بكده ينفع؟ طبعا ينفع ده عندك ستك سودة تنازلت عن ليلتها لستك مين عائشة خالص تنازلت عن ليلتها خالص ونزل فيها قرآن طيب لما واحد متجوز يتجوز على مراته واحدة بكر يبيت عند البكر كام ليلة سبع ليالي لا هو اتجوز على مراته واحدة ثيب يبيت عند الثيب كام ليلة ثلاث ليالي يبيت وبعدين يرجع للأولى بقى النبي قال للبكر سبعا وللثيب ايه ثلاث اي نعم آه، قال انس بن مالك من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثة رواه البخاري ومسلم وطبعا الناس فاهمين الحديث ده غلط زي ما قلنا يقول لك يتجوز واحدة يقعد سبع ليالي ما يخرجش بره البيت تقول له ليه يقول لك اما سبع الاول قول له انت فاهم غلط لان مطلوب تبيت في فراشها ايه سبع ليالي لكن اخرج واشتغل وصلي ولا اشكال في هذا ان شاء الله اي نعم اخر نقطة هل يجوز للمرأة ان تسأل الطلاق لضرتها اولا كلمة ضرتها دي كلمة ما بتعجبنيش الأجمل منها كلمة جارتها واحد متجوز اتنين أو تلات شغل الحريم بقى والكيد بقى والغيرة والحقد والحسد والدس والطعن والتنغيز والإبر والحركات دي ها تقول له طلعها ينفع أنا أقول بس كلام النبي عشان كل امرأة تتقي الله روى الإمام البخاري والإمام مسلم الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها حرام عليك حرام عليك الزواج ده رزق رزق بقدر فإياك أن تفعلي هذا إياك أن تخربي بيت من بيوت المسلمين الساعي في خراب بيت من بيوت المسلمين أعد الله الله له عنده من النكال والخزي والهوان ما الله به عليم والله أسأل أن يعين رجال المسلمين على التعدد من الزوجات اللهم زوج شباب المسلمين اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين ربنا يكرمكم اللي متجوز واحدة يتجوز أربعة اللهم زوج شباب المسلمين يا رب آمين في بعض الإخوة الطيبين يقول لي النساء النساء تقول لي الله طب يا أخويا عنده فلوس وفي مشكلة العوانس تسعة مليون ما بدل ما يتجوز ما يتجوز بدل ما يتجوز ثلاثة عليا ما فيجيب ثلاث شباب ويجوزهم ثلاث بنات اه لا ده انت يعني هو عايز يتجوز الله عايز ثلاث نساء كمان وعنده فلوس وعنده عافية وعنده خلق ودين نقول له لا حلال يا ابني حلال ربنا يبارك لك ويكثر من أمثالك ربنا يبارك فيك إلى هذا الحد نقف باب النساء فين باب النساء كده ولا كده عشان نخرج من الباب الثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتوب إليك